بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في برنامجكم حلاوة وطلاوة كنت أتمنى وأشتهي منذ بداية الحلقات ومن بداية الشهر ومما أحلم به قبل أن أبدأ في تصوير هذا البرنامج أنني سأستعرض الجزء كله آية من هنا وآية من هنا فوجئت بأن الحلاوة احيانا الحلاوه بتجزع فبتخلي الحلاوه مش مخليه الواحد يعدي ايتين ثلاثه في كل حلقه فانا خايف كده اكون ما عملتش حاجه يا ترى وصلتكم عظمه القران وانه لكتاب عزيز انا عايش بيها طول حياتي دي ان القران غالب كتاب عزيز لا يغالب فعشان كده انا يعني حاسس ما زلت استشعر فعلا شعور شديد مؤلم بالتقصير لكن اعمل ايه يعني في الحلقه الماضيه لما بدانا قد افلح المؤمنون يعني كان فعلا كي تقتصر الحلقه على صفات المؤمنين لما بدانا ايحسبون انما يمدهم نمدهم به من مال وبنين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين بس الحته دي كانت عايزه 10 12 15 17 27 32 45 حلقه لوحدها ايحسبون انما نودهم به من مال وبنين فاعذروني لذلك هنبدا الليله ايضا في هذه الحلقه في ايات الايات دي عايزه لها شويه كتار احوال القيامه واحوال الناس في القيامه وما ادراك ما القيامه رب لا تخزنا يوم القيامة يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب لا تخزنا يوم القيامة أن الخزي والخزلان في اليوم ده بس يضيع اسمع يقول ربنا جل جلاله
ويوم تشق تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا للملك يومئذ الحق للرحمن الله أكبر الله يفتح عليك شيخ فتحي ما شاء الله الملك يومئذ الحق للرحمن لمن الملك اليوم الله جل جلاله يومها أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض أنا بقول إن في زماننا ده يا- يا إخوة أحبتي في الله أرانا الله الآيات شفنا أصحاب السلطة حين لم تنفعهم سلطتهم شفنا الناس اللي كان لهم أتباع ويتقون ويتقوون بجهازهم الأمن والعسكري وخذلهم الكل شفنا اللي كان بيقول ملك ملوك ما ادري ايش اين ذهب وكيف جرى فيه ده في الدنيا في الدنيا اما في الاخره يبعث الناس على ارض بيضاء عفراء نقيه لا معلم فيها لاحد محدش له فيها طوبه لمن الملك اليوم والملك الملك يومئذ الحق للرحمن الآية اللي معناها التي أمرضت عمر أسقطته في الصلاة مريضا ثلاث أيام ينام في السرير يعاد والناس يظنون به المرض وما به إلا الخوف من الله وأنا عايز أسألك قبل ما تسمعها اسمعها دلوقتي وقول لي هل أزعجت قلبك هذه الآية فحركت ما فيه الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا نعم يا شيخ
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا عسير يوم عسير إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم عسير شديد يوم كما سماه الله جل جلاله قمط يوما عبوسا قمطريرا شديد العبوس يوم شديد جدا يوم القيامة انت أعددت ليوم القيامة عدته انت منتبه ازاي يوم القيامة هتيجي كيف سيحشر الناس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونعم الوفد المكرم ونسوق يتسا ش- ش- ش. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الورد أن يرد البهائم سوق البهائم سبحان الله العظيم. أنت فكرت مرة وعشت في حياتك وقعدت كده يا ترى تأتي ربنا يوم القيامة إزاي مرت بينا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا تعالى اتفرج عليهم يوم ما يقولنا يا ترى هنشوف شكلك ايه يوم ما تيجي لربنا يا سلام على اللي هيجي لربنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجوا مع سيدنا النبي بقى دول أعز ناس وأكرم ناس قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأينا- وبأيمانهم إذا كنت معاه في الدنيا تبقى معاه في الآخرة مش معاه في الدنيا اسمع بقى يوم يعض الظالم على يديه الناس لما تتألم ولا تتندم يعض على صباعه يقولوا عض أ- أ- أنامل الندم لكن ده يوم يعض الظالم على يدي بيع- بيعض ايديه كله العشر صواع مش بيعض صباع واحد يوم يعض الظالم
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
يوم يعض الظالم على يديه هيقطع ايديه كلها هياكل صوابعه كلها يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ريتني شفت لي سكه ورا سيدنا النبي يا ريتني مشيت ورا النبي في الصلاه يا ريتني مشيت ورا سيدنا النبي في صلي عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا ريتني مشيت ورا سيدنا النبي في ذكر الله يا ريتني مشيت ورا سيدنا النبي في السنن وما امر به يا ليتني اتخذت واكتر حاجه هتسمعها من الخاسرين يوم القيامه يا ليتني يا ليتني وليت حين ليت مفيش ليت بقى خلاص انتهت انا بقول ان اخطر حاجه في القيامه ان مفيش اعاده مفيش فرصه تانية مفيش ملحق مفيش مره اخرى انتهت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى بيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هي دي المشكلة إن كل واحد له فلان ليتني لم أتخذ فلانا يوم القيامة هتقول اسم هتقول يا ريتني ما اتخذتش فلان فلان تحديدا فلان بالذات فلان فلان ده شخصية في حياتك قد تكون صاحبك زوجتك فلانة في الحرام آه، قريبك جارك ابنك يا ليتني لم اتخذ فلانا يا ترى مين فلان اللي في حياتك مضيع حياتك محتاج تعرف من دلوقتي تتبرى منه من هنا قبل ما تيجي يوم القيامه تتبرى منه مفيش مجال مين فلان اللي مضيعك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا مشكلته ايه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا مشكلته ايه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا آه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أنت قاعد سامعني أهو وفاهم أنا بقول إيه وم- ومركز معايا بس يجي بعدها واحد يضلك تعالى شوف الفيلم ده تعالى شوف التمثيلية دي تعالى شوف ال- الفزورة دي تعالى شوف المسرحية دي تعالى نسهر الليلة دي سحور راقص تعالى أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني جالك التلفزيون في بيتك جالك الذكر الباب بيتك دخل جوه بيتك مجرد تكة على الريموت تبقى معانا في الذكر في ذكر الله أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وهيجي معانا قدام شوية ولو ترى إذ, الز... إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين آه، أنا عملت لك حاجة الريموت كان في إيدك أنت أنت الشيطان هيقول كده وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا دايما الشيطان هيخذلك دايما بصفة دائمة مستمرة نسمع تاني يا ليتني لم أتخذ فلانا
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نعم نعم
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
ثم دايما ربنا الكريم الحليم اللطيف العظيم الودود الحليم ربنا الكريم دايما يجيب لنا العلاج على طول مباشرة ولكن هنا متضمن شكوى عجيبة القرآن هو العلاج دايما أقول الجملة دي وما تنساهاش كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك اوعى حاجة في الدنيا تشغلك عن القرآن لذلك الناس دول اللي هو عمال يقول يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ ربنا يقول له بقى ده ما بالك بقى ان فوق ده وده الرسول هيشتكيك وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آه آه لما يشتكيك رب يشتكيك سيدنا النبي حبيب الله خليل الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشتكيك لربنا يشتكيك لحبيبه في بيتك 10 15 مصحف ما بيتقريش فيها لما يشتكيك ربنا لما يشتكيك سيدنا النبي لربنا هتقول لربنا ايه وقال الرسول يا رب شكوى ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قومي هاجروا المصحف لما تشكى انك انت هجرت المصحف هتقول لربنا ايه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مقدم فيك الشكوى هتقول لربنا ايه ناخد فاصل ناخد فاصل وانا احبكم في الله حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله مواقف القيامة الخطيرة والناس الآن ألا تتعجب إن الناس النهاردة هم سامعين الكلام اللي بنقوله ده يوم القيامة هتندم يوم القيامة فلان ولا فلانة اللي مضيعاك ديك انت هتتبرى منها وتقول يا ريتني ما عملتش كده بيسمع الكلام ده ومع ذلك برضه لسه في الضياع ايه السبب ايه السبب ما السبب في مشكلة كبيرة اسمها الهوى الهوى اللي هو المزاج الشخصي بتعبير ال- عصرنا اللي هو م- يقول تقول له صلي يقول لك انا على مزاجي تعالى اقعد جلسه القران اما يجي لي مزاجي آه، براحتي انا حر اعمل اللي على كيفي مزاجي وراحتي وكيفي ده اسمه ايه الهوى الهوى ماشي على هواه وعجيبه جدا كان نفسي تجيبوا لنا قله يا جماعه قله قله الحقوني حدش يجيب لي قله هنا عشان الناس يمكن عمرهم ما شافوا قله مفيش قله في البلد دي عايزين قله ها، عارف- ابن الجوزي لما قيل له ما بالنا ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد عارفين القله القله القله اللي هي الناس بيشربوا منها في الفلاحين قله القناوي يا اخي يا دي يا محمد يا براهين القله القلة بيبقى لها زور كده بيبقى آه، الزور ده وبعد كده نازله واسعه من تحت بيقولوا له لو احنا مليناها لحد الزور كده لحد الحافه فوق ما تبراش مش كده يا عم الشيخ فتحي عندنا في الفلاحين كده يا يا عم الشيخ يوسف تمام يا ها؟
سيد.
اذا مليناها لحد فوق خالص ما تبراش ما تتلجش اذا قصناها لحد الزور تتلج وتشرب منها ميه الله احلى من ميه التلاجه بقى دي دي, دي بروده طبيعيه الشاهد ايه قالوا له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص مين اللي بيتبع هواه اسمع ارايت
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ربنا يكرمك يا شيخ يوسف أرأيت من اتخذ إلهه هواه إله هواه يعني بيعبد هواه الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ماشي على مزاجه الحلال اللي يجي على مزاجه حلال الحرام اللي ما يجيش على مزاجه يبقى حرام في ناس كتير كده على فكرة انت منهم انت منهم انت منهم انه هي عنده مسألة في الدين يوم يسأل شيخ ويسأل التاني ويسأل التالت ويسأل الرابع ويسأل الخامس ويسمع ده ويسمع ده والاخر ياخد اللي ايه اللي يجي على مزاجه بقى ده دين ده بالله عليكم دي حياة دي دي ده يرضي ربنا ان انا انقي اللي يعجبني واللي يجي على مزاجي نيجي نقول له حرام حرام حرام حرام حرام ويجي واحد يقول له ينفع يقول اهو الحلال هل يجوز الدين مش لعبة الدين مش لعبة يا ناس الدين مش لعبة يا مسلمين قال الله وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت الشاهد ايه أرأيت من اتخذ إلهه هواه شر معبود يطاع على ظهر الأرض تحت أديم السماء الهوى إن يبقى هواه هو ربه هو إلهه هو دينه اللي يجي على مزاجه اللي يجي على مزاجه يبقى حلال واللي ما يجيش على مزاجه يبقى حرام اللي يعجبه اللي على مزاجه لذلك سمى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ده من الشرك الخفي عارف في إيه؟ الشرك في الحب قال صلى الله عليه وسلم الشرك في- في أمتي أخفى من دبيب النمل عارف النمل لما يبقى ماشي كده ويدب دبيبه خفي مش باي ما تحسش بيها وهي ماشيه على رجلك احيانا ها الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل وان من الشرك ان تحب على شيء من الجور او تبغض على شيء من العدل بتحب فلان ليه عاجبني وجاي على مزاجي بيكره فلان ليه مش عاجبني مش طايقه ده مزاج يبقى بيحب لهواه ويكره لهواه ده نوع من انواع الشركيات والعياذ بالله الحب لله والبغض لله احب اللي ربنا بيحبه واكره اللي ربنا بيكرهه ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا عارف يعني ايه افانت تكون عليه وكيلا قال الله عز وجل ايه الفرقان بقى ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غو- غشاوه فمن يهديه من بعد الله ده معنى أفأنت تكون عليه وكيل أنت هتعمل معاه إيه أفأنت تكون عليه وكيل بتعمل تقول وتزعق وتروح وتعيد وتقرأ وتعمل وتسوي وتتنطط مفيش أم تحسبوا
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يفتح عليك شيخ يوسف ما شاء الله جميل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنت فاكر أنهم بيسمعوا عشان كده هيجي معانا بقى في جزء تبارك الجميل في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم أنا مسميه الاعتراف الرهيب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وأنت مفكر أنهم بيسمعوا ولا بيفهموا سبحان الله العظيم مشكلة كبيرة جدا أنك أنت بتفكر أنهم سميعة دول بيسمعوا دول أنهم فهيمة دول هم دول الناس اللي فاهمة لا لا لا لا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل أضل من الأنعام مش أنا اللي بقول كده ده ربنا جل جلاله اللي يترك هدى الله ويمشي على هواه ومزاجه ده أضل من الأنعام بل هم أضلوا سبيلا إيه، نسمع بقى صفات المتبعين للحق قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وعباد الرحمن الشيخ فتحي
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله يفتح عليك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون قضية المشي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خليك معايا يا شيخ فتحي الله يكرمك في سورة الإسراء يقول إيه ولا تمشي في الأرض مرحا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في الإسراء آه، عشان بقى- وكل ذلك كان كل س- ذلك كان سيئه عند ربك مكروه في لقمان ايه ها برضه فيها و- و- و- واغضض من صوتك ولا تصعد خدك ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إيه حكاية المشي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور المشي هي دي القضية لاحظ نفسك كان أحد السلف كان أحد السلف إذا خرج من المسجد يقبض على يده يقول أخشى أن تنافق يدي مش عايز يمشي كده النهاردة اللي بيعملوا مجانس وماشي فارد صدره وحاطط مناخيره في السماء ومصعر خده حاسب على نفسك شوي انت انت ما تنساش انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الشاهد ايه عباد الرحمن صفتهم صفتهم انهم يمشون على الارض هونا يمشون على الارض هونا اسمع كمان من صفاتهم والذين لا يدعون قول يا شيخ يوسف
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نعم نعم
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
هم ثلاثة من أخطر وأكابر الذنوب والمعاصي في هذه الدنيا الشرك والزنا والقتل عياذا بالله هذه الثلاثة الكبائر من أخطر ما يقترف المرء في هذه الحياة وكلها تنبع من أمرين الشهوة والغضب الشرك والقتل والزنا عياذا بالله شهوة شهوة الت- شهوة التكبر يشرك مع الله عز وجل يشرك زي ما قلنا كده ان اخطر شرك مع- معروف في زماننا وفي عصرنا عبادة الذات عبادة النفس ع- تأليه الذات انه بيعبد نفسه عبادة الهوى انه يمشي على مزاجه انه ما يبقاش عبد لربنا خاضع ذليل منكسر نمرة اتنين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون القتل الغضب وشر ما يفعله مسلم أن يقتل مسلما لأن يلقى الله لأن يلقى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقى الله بدم حرام في الزمن اللي كتر فيه القتل اللي من دول وسهل فيه القتل لسه ب- بنقرأ في الجورنال إن في اتنين اختلفوا على تليفون قتلوا ان راجل آه، بي- زوجته بتكلمه عن مصروف قتلها ان آه، اتخانق مع جاره عشان العيال قتله ايه إيه القتل هذا القتل من علامات الساعه بس اياك والتساهل في قتل المسلمين قال ر- قال ربنا جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عقوبات رهيبة جدا ولا يزنون برضو من المعاصي التي استسهلت وكثرت في هذه الأيام الزنا والزنا زنا النظر نظر إلى المحرمات إلى النساء المتبرجات العاريات ال- الزنا زنا السماع اللي يسمع كلام الخنا والزنا والعياذ بالله الزنا زنا اللمس الزنا زنا السعي الرجلين تمشي الرجلين تم تزني وزناها المشي القلب الحب العشق الحرام اللي هو مشهور اللي من دول أن يحب غير زوجته ده زنا القلب قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى ده زنا فلذلك إياك والزنا إن الله عز وجل غيور يغار يغار أن تزني ع- أن يزني عبده أو أن تزني أمته فلذلك أنت تنتهك محارم الله فاحذر ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أسامة يا شيخ فتحي إيه الأسامة اللي هيلقاها ومن يفعل ذلك يلقى أسامة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ما شاء الله الله يفتح عليك شيخ فتحي ما شاء الله إلا من تاب وآمن هي دي ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة قمة الإهانة إلا من تاب وآمن هي دي ال- اللي احنا عايزين نخرج بيها من الحلقة دي إن التوبة إن مشهور عنها أربع شروط الإقلاع عن الذنب الندم على ما فات العزم على ع- عدم العودة رد المظالم نقولها تاني عشان ال- يكون اللي بنقول عليه مشهور مش مشهور ولا حاجة الإقلاع عن الذنب إنك أنت تقلع إنك أنت تقلع عن الذنب إقلاع عن الذنب إنك أنت رجل مقيم على امرأة يزني بها هو مواظب على تمثيلية مواظب على فيلم عنده صور وحشة على التليفون ده مقيم على معصية يقول رب اغفر لي يقول الله اقلع عنها وانا اغفر لك بطل وهو يغفر لك عمال يدخن ويقول يا رب اغفر لي طب ما تبطل افرك علبة السجاير دي وارميها هتتوب امتى اللي ما يتوبش اليومين دول يتوب امتى توب بقى ارمي الاقلاع عن الذنب اثنين الندم اندم على اللي فات ثلاثة العزم على عدم العودة قول لو اتقطعت حتت مش هرجع تاني هيقولوا لك نسبة النيكوتين في الدم هيقولوا لك انت بتحبها مش هتقدر تبطل لا انسى الكلام ده كله هبطل بعون الله ثم رد المظالم حد اللي عندك مظلمة ردها له ضيف عليها اتنين هنا إلا من تاب وآمن وعمل لازم فوق الأربعة اللي فاتت اللي هي الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم الإيمان ده اللي احنا بنقول عليه الاعتذار ده اللي احنا بنقول عليه الاعتذار انك تعتذر لربنا ازاي ان تؤمن انه كان يراك وانت على المعصيه يا على الايمان ده يعمل ايه في قلبك يعمل ايه في قلبك قد ايه تبقى مستحي من الله منكسر ان ربنا شافك وانت وحش الا من تاب وامن
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله الله الله وكان الله غفورا رحيما
فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اذا عملت الستة دول الاقلاع والندم والعزم ورد المظالم والايمان وعمل صالحا انك تعمل صالح لابد ان تد واتبع السيئات الحسنه تمحوها السيئات تبقى حسنات الله اكبر ما اكرم الله ما اكرم الله جل جلاله ما اكرم الله جل جلاله كريم لا تتخطاه الامال سيئاتك تبقى حسنات سبحان الملك اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا ممن تاب توبه نصوحه هل لك ان تتوب الليله يلا توب هتتوبي الليلة يا رب توبي يا رب توب اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم بدل سيئاتنا حسنات آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة تضاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب